ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله ها نحن في مدارج السالكين وكثيرا ما كررت هذه الجمله انه لا يعرف قدر المدارج الا من درج المدارج هي السير درجه درجه والارتقاء درجة درجة والعلو منزلة منزلة وما زلنا إخوتي ولا بد أن أذكر دوما لا زلنا في منزلة اليقظة لا زلنا في منزلة اليقظة وهي البداية هي الانطلاقة ومن صحت بدايته صحت نهايته ومن كانت له نهاية ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة أسأل الله عز وجل أن يشرق الخير في حياتنا إخوتي في منزلة اليقظة وصلنا إلى كيف كيف نتيقظ كيف تصح مطالعة القلب إلى النعم ثم كيف تصح مطالعة الجناية فذكرنا أن مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد وظللنا في تعظيم الحق حلقات تكلموا عن ربنا جل جلاله وها نحن ننتقل إلى معرفة النفس وعشنا في اللقاء الماضي كلام ابن قيم أن النفس جبل والنفس الإنسانية عجيبة من عجائب خلق الله النفس حتى الآن لم يستطع علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الطبيعيات أن يفهموا طبيعة النفس البشرية عجيبة من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى قال سبحانه عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين إخوتي ليس هناك مخلوق على كثرة مخلوقات الله وعظمة صنع الله ليس هناك مخلوق من المخلوقات أو الموجودات أدق وأعمق صنعا من النفس الإنسانية الإنسان ليس هناك مخلوق أكثر منه غرابة وغموضا ولا أعظم من الإنسان تناقضا وتضاربا الإنسان ذلك المجهول تجده ضعيفا مسكينا محتاجا ولكنه يحب القوة والغلبة ويطمح إلى الطغيان والتسلط تجده فقيرا يحب لنا ويستكثر من الخير تجده الإنسان رغم أنه خاضع لناموس الموت والفاء وهو متيقن من ذلك يراه بعينه يرى الموت بعينه كل يوم وهو مقر معترف به إلا أنك تجده محبا للخلود والبقاء طامح لأن يعمر وأن يبقى سبحان الله ومع أنه معرض للأمراض والأخطار ولكنه ولوع بالصحة والسلامة من عجب الإنسان أنه هلوع جزوع ولوع طموح كثير الحاجات دقيق الرغبات بعيد الآمال مطلع بالنظرات عميق الهواجس والخواطر لا يكف عقله ولا تهدأ نفسه حتى بعد أن تغمض عينه الإنسان لا تروى غلته ولا تشبع جوعته وهو ملول ويطلب كل جديد ومستحدث وظريف سأوم ضجر يكره القديم والتليد ويطلب المزيد ويطمح إلى كل جديد يزهد في الميسور يزهد في الميسور الموجود ويرغب في المعدوم المفقود حاجاته ومطامعه اكثر من انفاسه واطول من حياته بل حاجه هذا الانسان اوسع من ان يسعها هذا العالم هذا العالم المحدود وفي هذا التناقض الغريب والصراع العنيف تكمن انسانيه الانسان وهي مشكله النفس الانسانيه في هذا الطموح البعيد والحرص والنهامه والطلب والاستزاده سر الانسان سر النفس ومن اعجب ما في طينه هذا الانسان الحب والحنان هذه الغريزه او الحاسه السادسه كما يقولون قد تضعف وقد تقوى قد تك... قد تبرز ولكن لا يحرمها ابا لا يحرمها الا من حاد عن الفطره ودخل في الجماد الانسان مخلوق اليف حنون قوي العاطفه رقيق الشعور يندفع الى الجمال والكمال اندفاعا لا يوجد عند غيره ويعطي من الحب والحنان من نفسه ومشاعره وعاطفته وتفانيه ما لا يتصوره عقل عند اندفاعه ترى هذا الانسان رغم ثقافته الواسعه وعقليته المترفه ودعاويه المتطاوله العريضه رغم عتوه واستكباره وثوراته التي لا تكاد تنتهي اذا احب يخضع ويذل فلذلك كان احد مداخل هذه النفس الانسانيه الحب حاجه النفس الانسانيه لان تاله وتتعبد وتقدس وتحب وتذل وتخضع حاجه بشريه فاعطى الله في دين الاسلام هذه النفس هذه الفرصه ان تحب الله الله العظيم الجليل الكبير المتعال من فضله وكرمه ان اذن لنا بل امرنا عبدنا ان نحبه واذن لنا وسمح لنا ان نقول له نحبك يا رب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قالوا والود لا يكون الا بين اثنين الله والإنسان فالله يحب عبده المؤمن والعبد المؤمن يحب ربه ولذلك جعل الله الضمير واحدا في قوله سبحانه انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قال ابن كثير في التفسير انهم يرونه بعيدا اي الكافرون ونراه قريبا الله والمؤمنون سبحان الله العظيم حب هذه العلاقه القويه بين العبد وبين الرب جل جلاله هي التي تجعل النفس انسانيه تبلغ ذروه كمالها سبحان الله العظيم اذا فهمنا هذه النفس هذه النفس تتطامن وتتضع تخضع وانكسر وتذل فقط امام عظمه الله جل جلاله اما اذا مثل الانسان تمثيل الشكليات امام احد انه يخضع له او يذل له او او الى اخره فتجده بعد ان يلتفت عنه يلعنه ويفلت من زمامه اما اذا خضع العبد لله بعد ان عرفه فانه حين ذاك لا يترك الله ابدا بل يظل على عتوه وجبروته مستمتعا بهذا الذل لله والخضوع لله وانكسار لله والاحساس انه عبد مملوك فقير محتاج ذليل منكسر لا يحب ان يخرج من هذا المعنى لا يحب بل هو مستمتع به هذا سر النفس الانسانيه السر الحقيقي لهذه النفس حين يعرف حين يعرف حقيقة هذا السر حين تعرفه وتعيش وتعيش له وتعيش فيه أما إذا جهل العبد نفسه لم يعرف قدره ولا مصلحته نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسي نفسه ما يعرفهاش نسي مصلحتها ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أع- أعاد الأمر على النفس دما فقال سبحانه أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم ليها قلتم أن هذا ها قل هو من عندي أنفسكم هي نفسي هي السر وهي السبب وهي المرض أيضا شوف يقول ربنا سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه قال جل جلاله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها قال سبحانه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه من تزكى فإنما يتزكى لنفسه من عمل صالحا فلنفسه سبحان الله العظيم شوف النفس فين نفسه وما يخدعون الا انفسهم وما يضلون الا انفسهم وما يمكرون الا بانفسهم ولكن ولكن الناس انفسهم يظلمون ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وإن يهلكون إلا أنفسهم فمن أبصر فلنفسه يا أيها الناس إنما بغيهم على أنفسهم ومخل فإنما يبخل عن نفسه فمن نكث فإنما يبث على نفسه من يتعدى حدود الله فقد ظلم كل حياتك وكل أفعالك وكل تركيبك وتركيبك في الآخر عائد على نفسك على نفسك لذلك البداية من هنا من أصول الوصول إلى الله تعالى أن الذي يريد الوصول فليس شرطه الوحيد أن يعرف إلى أين وإنما من شرطه أيضا أن يعرف أين هو عشان توصل بس مطلوب انك تعرف عايز تروح فين وتمشي ازاي لا لا ده مطلوب تعرف ايه فين ان فين اصلا عشان توصل هتنطلق فين هتبدا منين من عند نفسك ذلك لما قلنا في قانون التغيير الالهي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هنا البدايه ان الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء الا من عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق التغيير من هنا من عند نفسك البداية من هنا من عند نفسك لازم قلنا تعرف انت فين الاول عشان تقدر توصل للمكان اللي انت عايزه للمنزلة اللي عايزها للمقصد للهدف بس الاول انت فين ولذلك كان من مطالعة الجناية معرفة النفس انك تعرف نفسك لان دي البدايه من هنا تعرف نفسك وتنطلق منها بدانا الكلام على ان النفس جبل شاق وعر في طريق السير الى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له الا على ذلك الجبل اي حد عايز يوصل لربنا لازم يعدي الجبل ده لازم يعديه لو ما عداش عمره ما هيوصل عشان كده في ناس كتير جدا جم عند النفس ووقفوا وقفوا ما عدوش وفضل واقف عند رجلة نفسه دي إلى أن مات هو واقف أو بيطلع ويقع ويطلع ويقع ويطلع ويقع ما عداش فعمره ما وصل قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا قال لو وصلوا لا ما رجعوا هو رجع ليه؟ لأنه ما وصلش لو وصل ما يرجعش تاني ما عداش الجبل في ذلك الجبل دي اتكلمنا بقى هي والشعاب عقبات ووهاد وقف عن ك- عن كلمة شوك النهارده الكلام عن أشواك النفس الإنسانية شوك إيه ده؟ هي نفس فيها شوك اه أشواك نفس الإنسانية فيها شوك الشوك ده عبارة عن إيه عارف لما يبقى واحد ماشي لربنا الشوك في الجبل ما هو طالع الجبل ماشي عليه اللي بيدوس على شوك يبقى ماشي ازاي مشي بطيء جداً ومؤلم جدا وحذر جدا اللي طالع الجبل ده مليان شوك الجبل ولا النفس جبل النفس اللي طالع الجبل ده مليان شوك عشان كده جاءت الأوامر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا النار التي أعدت للكافرين اتقوا وهو تفسير الشوك ده هو اللي قاله سيدنا أبو هريرة لسيدنا عمر رضي الله عنه لما سأله ما التقوى قال هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت قال فتي التقوى اللي ماشي على جبل النفس والجبل فيه شوك فبيبقى ماشي على طراطيف صوابعه بيتفادى الشوك نفس الإنسانية مليانة أشواك لو الإنسان قعد ينقي الشوك مش هنخسر لكن المطلوب ايه ان الشوك اللي تدخل في رجله يطلعها مش مطلوب انك تقعد وتقول انوبي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرين واقعد مش هنخلص أمدى ابن القيم عالجه استفاضة في 20 30 40 صفحة في كتاب مدارج في منزلة الخلق إن النفس دي ما تزعلوش مني ها انا بحبكم في الله ده مش كلامي لكن هو بيقول ايه آه زي البكابورت زي بئر القدر بيقولوا عليه اب القدر اللي هو ال ال بلاعه المجاري قال ما تفتحها كل ما تطلع منها هتطلع مش هتخلص لكن انت غطيها وسد عليها وعدي لو حاجة طلعت عالجها نظفها قالوا ز- موضوع النفس الإنسانية وما فيها من آفات زي إيه زي واحد سائر في طريق سفر فلو أنه تفرغ يبحث عن العقارب والحيات والثعابين مش سافر عشان يطهر الصحراء عشان يمشي مش هيسافر لكن يمشي واللي يطلع عليه يقتله ويمشي تعالوا نلقط بعض أشواك النفس الإنسانية من أشواك النفس الإنسانية الضعف والخور والجبن ده عيب من عيوب النفس قول لي كل الناس ضعف كل الناس ضعف الدليل قول الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا إنسان خلق كده دي شوكة إنك ضعيف بس كل الآفات الأشواك اللي أنا بقول عليها ممكن تتشال وتتعالج طب أي كيف أنزع الضعف بالاستعانة بالله القوي اعترف انك ضعيف دخلت في رجلك شوكة الضعف لما جيت تقرر انك تقوم الليل كل ليلة بجزء ليلة اتنين تلاتة ودب الضعف مش هكمل لما استعين بالله اللهم قو في رضاك ضعفنا وخلق الإنسان ضعيف الإنسان ضعيف بالأصل بأصل الخلقة قال ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المضلين اهي دي شوكاية شوكتين بقى في الحلق الانسان هلوع عنده هلع والهلع ده واضح جدا في زماننا تلاقيه مثلا ابنه تعب شويه هلع الحق روح اكشف اعمل سوي هلع هلع القلوب ده صفه بشريه شوكه شوكة من أشواك النفس الإنسانية بتشك دايما هذه الشوكة شوكة النفس اللي بتشك في جانب الهلع لابد أن تنزع كيف بالصلاة طب اشمعنى الصلاة تعالج الهلع لأن الصلاة صلة بين العبد وربه فلو الإنسان صلى وبقى بينه وبين ربنا صلة واسجد واقترب حصل نوع قرب قرب من ربنا لما قرب من ربنا شوية قرب من ربنا شويتين قرب من ربنا زيادة القرب من ربنا ده خلاه مطمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله هي دي لأن جنب الهلع تيجي إيه؟ طمأنينة الطمأنينة تيجي منين؟ بالذكر وأقم الصلاة لذكري يبقى الصلاة علاج الهلع عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين يبقى بالصلاة نعالج شوكة الهلع ننزع شوكة الهلع, الهلع نطبب شوكة الهلع بالصلاة فساعتها إذا صلى بس الشرط إن هو يبقى إيه صلى صلاها صح صلى صلى يعني إذا صلى إذا مسه الشر ما يجزعش يبقى راضي ومطمن وهادي ومحب وطيب ولين ومطمئن سبحان الله العظيم لما أصيب رجل في رجله فبترت قامه وجاءه في نفس اليوم أنه كان عنده ولدان قتل أحده أحدهما الآخر قال الحمد لله إن كان قد أخذ فقد أبقى ليا رجلين خد واحدة وساب واحدة ليا ولدين خد واحد وساب واحد الطمأنينة اللي تنزل على القلب دي المصلين أيضا الإنسان بخيل إذا مسه الخير ما الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا دي طبيعة في الإنسان شوكة كبيرة قوي البخل الشح المنع سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا ان يبقى انسان يمنع يمنع وهو يملك ولا يضره ان يعطي قال الله في الحديث القدسي عبدي افرغ كنزك عندي وعندي لا حرقه ولا سرقه اوفيكه احوج ما تكون اليه انت بس بحتر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وامامه وخلفه عن يمينه وعن شماله ماكش بحتر في الخير وما انفتم من شيء فهو يلفه هو يخلفه انت كل ما تعطي يعطيك اكثر ويعطيك ازيد ويعطيك اكثر ما تحلم به بس انت انفق لكن الانسان قتور قال سبحانه واحضرت الانفس الشح قال سبحانه وتعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان قتورا الإنسان بطبعه قتور مقتر بخيل شحيح شوكة السير إلى الله يحتاج إلى تزكية هذه الصفات ما هي دي كلها أشواك النفس اللي أنت ماشي عليها يعني إيه قدامك فرصة للإنفاق جاي تمشي للإنفاق دخلت شوكة البخل في حلقك في رجلك في عينك في إيدك عشان بيقولك يا اللي الشك ده مشكوك في إيده ليه ايده مش عايز ينفق هي دي شوكة البخل شوكة الهلع شوكة خايف جبان يمشي ربنا لا خايف احسن واحسن احسن جبان ال وهكذا ضعف شوكة ضعيف ما بيكملش في السير الى الله هذه اشوك في الطريق هذه الاشواك لابد من التخلص منها نكسرها اذا ظهرت اعالجها ما ظهرتش ما دورش عليها آه من من الاشواك ايضا ان الانسان عجول قال سبحانه خلق الانسان من عجل وقال سبحانه كان الإنسان عجولا وهذه أحد أشواكي الخاصة التي أحاول التخلص منها على مدار حياتي فعلا هذا عيب فيا أنا شخصيا إن دايما مستحيل عشان كده في الفترة اللي فاتت الحمد لله رب العالمين هذا من باب التحدث بنعمة الله قعدت أروض نفسي على الصبر وعدم العجلة قاعد كده ومستعجل اصبر شوية اللي من جوه صبر هو في ايه وسوسة النفس النفس شوكة عارف لما تحس ان في حاجة بتشوكك اهو شوكة لسه عايز كل حاجة بسرعة وكل حاجة حالا وكل حاجة فورا ومستعجل في الظن والفكر وال استبر وبعد الانسان ما يصطبر ويهدى وتبان الامور يكتشف ان العجله هذه شر ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم العجله من الشيطان والتؤده من الرحمن التؤده قال صلى الله عليه وسلم التؤده في كل امر خير الا في عمل الاخره التؤدة التؤدة في كل أمر خير في كل شيء خير الحديث صحيح العجلة من الشيطان العجلة من الشيطان الحديث صحيح فالشاهد إن هذه العجلة هي آفة في الناس كلهم بس بتفرق من حد لحد أو ظاهرة عند حد أكتر من سبحان الله العظيم اتعلمت النهاردة نظرية جديدة عايز اقولها قبل ما انساها على اعتبار ان شاء الله اقولها تاني احسن من كده بس النهارده الفكره كنت بقول ان مفيش حد في الدنيا دي ربنا اداه احسن حد ربنا اعطى للناس كلهم كل مقومات السعاده بمعنى لو جينا حطينا عشر مقومات للسعادة واحد اه الصحة اتنين الفلوس تلاتة الأولاد أربعة قول إيه تاني حطينا عشر مقومات للسعادة كل الناس واخدة سواسية واخدين المية عشرة في عشرة بمية بس في واحد واخد في الصحة مثلا اتنين من عشرة واخد في الفلوس عشرة من عشرة واحد تاني واخد في الصحة عشرة من عشرة واخد في الفلوس اتنين من عشرة وصلت يعني الكل واخد زي بعضه بس بص لنفسك واحد واخد في الأولاد عشرة من عشرة عنده ذكور وإناث وعنده بار وصغيرين عنده عنده لكن واخد في الصحة أو واخد في الفلوس خمسة لو جيت تقيس نفسك انت عندك فلوس وما عندكش ولاد والتاني عنده ولاد وما عندوش فلوس انت عندك صحة وما عندكش فلوس التاني عنده فلوس وما عندوش صحة انت عندك شهرة او عندك وما عندكش والتاني فلو جينا وزناها تلاقي كل الناس زي بعضهم تماما انا بقول دلوقتي بقولها نظرية محتاج بس ايه شوية روقان لتفسير هذه النظرية ال- ال- الشاهد ايه إن لو الانسان خد النفس الانسانيه كده هتلاقي انت فيك من ال احنا قلنا ايه من البخل فيك من الجبن فيك من ال... هتلاقي ده عنده اتنين من عشرة نسبة البخل عنده والتاني عنده نسبة البخل تمانية من عشرة فتلاقي عندك انت نسبة الجبن تمانية وعنده هو اتنين عجائب نفس الإنسانية عجائب النفس البشرية العجلة كنا بنتكلم عن العجلة وخلق الإنسان من عجل مخلوق أيضا أصلا من التسرع خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون فالشاهد إيه إن هذه العجلة احيانا تبقى عند واحد اتنين واحد عند واحد اربعة وعند واحد ستة وعند واحد تمانية وعند واحد عشرة من عشرة نستعجل حالا ونبدأ نعالج هذه العجلة ابن قيم بيقول في العلاج في منزلة الخلق إن أحيانا بعض الأمراض لا تعالج ولا ترشد تنقص يعني لو هو عنده العجلة 8 من عشرة ما نقدرش نخليها سبعة بعض الناس كده طب ليه بقى اللي عنده 8 مش عايز يخفضها دي نعمل ايه روح مودي الثمانية على الاستعجال في الخير يبقى مستعجل على الصلاة مستعجل على إخراج الزكاة مستعجل على الحج والعمرة مستعجل على ال- إيه- إيه- ختمة القرآن يختمها مستعجل على يبقى دايما متعجل في الخير ترشد وتوجه إلى الخير فينتفع بها في الخير أيضا من من أشواك النفس الإنسانية الجدل قال سبحانه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين قال سبحانه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صفة الجدل تقول له كلمة يناقش ويجيب ويرد وي... وي... ويفترض و... هو هي دي شوكة خطيرة جدا في طريق السير إلى الله من أشواك النفس الإنسانية ما هياش النفس النفوس كلها سهلة لينة منقادة وإنما نفس خصيمة جدلة كثيرة الجدل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أيضا آه، من صفات النعم من صفات ال- أو من أشواك النفس البشرية أن الإنسان نقولها إزاي دي آه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر إنسان بطبعه عايز يفجر موجودة في النفس طول ما انت كابت عليها خلاص أما إذا تركتها تفجر هذه النفس كنت بتكلم أمس عن إن أحد إخواننا أو أحد معارفنا مبتلى كل يوم ببلاء جديد بلاء شديد يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم والبلاء عمال يزيد بقاله مثلا خمس سنوات ولا اربع سنوات كل يوم بلاء بلاء بلاء بلاء سبحان الله العظيم فكنت بقول بقول له قال سبحانه وتعالى ولو رمنا وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون قد يكون هذا البلاء رحمة رحمة من جهة أن الإنسان مشغول بالبلاء كل يوم بلاء فمشغول بالبلاء مشغول بالبلاء كل يوم بيواجه بلاء جديد حتى اليوم اللي ما بيجيلوش فيه بلاء قاعد طول النهار يقول يا رب استر وعدي اليوم ده خير لو فضي من دي من يا رب استر يا رب اليوم ده يعدي هيفجر بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل أيان يوم لسه يوم القيامة فين يوم القيامة فين يا عم وقت الله يعين الله أما يجي يوم القيامة يبقى يعدلها ربنا يبقى خدنا على جناحك مش ده ينام بعض الناس لكن آه، الإنسان اللي عرف أن في نفسه ميل إلى الفجور الفسق يبدأ يلمها يلم نفسه يضغط عليه يكسر الشوكة دي يكسرها واحنا قلنا قبل كده ان علاج الفسق الفجور بالانكسار لله كل ما تزل تزل بالذال كل ما تزل نفسك لله اكثر كل ما تتخلص من هواية النفس في إلى الفسق والفجور وميلها إلى الفسق والفجور أكثر آه، برضو الإنسان في ميل للطغيان قال ربنا جل جلاله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى لما الإنسان يحس يرى أن رآه يشوف نفسه استغنى مش بقى غني استغنى طلب الغنى يطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى عشان كده الهروي قال في منزلة الفقر قال الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة اسم للبراءة من رؤية الملكة قال لك مش غلط ولا عيب ان الانسان يملك سيدنا ابو بكر كان غني وسيدنا عثمان بن عفان كان يملك الكثير وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ترك الالاف المؤلفه وسيدنا آه عبد الله آه آه ترك ملايين اربع ملايين الشاهد ايه ان مش عيب انك تبقى غني ولا غلط انك تبقى معاك فلوس ولا الاغنياء ابعد عن ربنا بالعكس ممكن يبقى الغني اقرب الى الله الخطر في رؤية الملكة انك ترى انك تملك وزمان شبهتها قلت ايه عارف فاكرين اما كانوا بي بي بيدوا مثال لواحد كده مش عارف ايه ها رايح ي- ي- عند عروسته فشايل صناديق متصورين معايا المنظر ده انه شايل صناديق فشايل صناديق كتير الصناديق غطيه وشه شايل صناديق كتير فالصناديق مخ- معمول كده لورا والصناديق عامله كده فاهو اهو اللي اللي اللي حاسس بالملك شايل الصناديق يبقى عامل كده اما اللي ما مش, مش شايل حاجه عامل كده وصلت لا لسه طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤية الملك لما تيجي تتكلم من ربنا وانت معاك ملايين حاسس ان معاك ملايين شايف انك تملك ملايين بتكلم ربنا من من من مصدر قوة الحمد لله انا مش عايز من ربنا حاجة مش بعض الناس يقول كده مش عايز من ربنا حاجة يعني مش مش قصدي انا عارف ان مش قصدك بس هو ده اللي جواك لا انت هتكفرنا كده لا مش بكفرك لكن بقول ان ده طغيان احساسك انك تملك ان عندك قال انما اوتيته على علم عندي قال يا قوم اليس لي ملك مصر اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي الله يرحمه الكشك قال ايه فجعلها الله تجري من فوقه فهذا الاحساس بالملك ان معاك وان عندك وانك تملك وانك تقدر يحمل على الطغيان نفس البشر لازم نكسر الطغيان ده الطغيان ده بألا ترى نفسك تملك شيئا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جات له الأموال فوزعها على الصحابة ففضلوا يموا عليه لحد ما تعلقت نميرته بسمرة بشجرة فقال يا أيها الناس والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم والله والله يعطي والله لو أن عندي عدد هذه العضاة نعما لفرقتها فيكم ولا أبالي ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا الرسول قال لهم هي في حاجة بتاعتي لما جاء الرجل الأعرابي وقال له يا رسول الله حمل هذه الناقة فإن هذا المال ليس مالك ولا مال أبيك قال حمله للرجل ما زعلش من كلمة ليس مالك ولا مال أبيك فعلا لا فلوسي ولا فلوس أبويا عندي خد أملك وزع ما أملكش الرسول قال لهم كده وعندي أديكم أملك ما بخلش فلم يرى لنفسه الملك صح حديث اللهم أحيي مسكينا صح حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا القوت الجاي على قد الرايح الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يريد جبال مكة ذهب لجعلها الله له ذهبا لكن ما حبش كده الرسول عرض عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها فاختار ما عند الله اختار أنه يموت ولا يعطى خزائن الأرض ولا يعطى الخلد صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسولا صلى الله عليه وسلم وهي دي لما نزع من نفسه شوكة الطغيان قلت لكم قبل كده وأنا واقف قدام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسلم عليه السلام عليك سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليك يا سيد ولد أدم السلام بعد السلام حسيت النبي هنا نايم في التراب ده تحت الأرض آه فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله قلت هو لما كان عارف انه هيموت وهيدفن في الارض عشان كده ما شافش نفسه ابدا ولا طغى ابدا صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كده لما تبقى عارف ان اخرتك ايه هتموت وهتدفن في الصدع من الارض مش هو الراجل آه آه لما قال ايتوني بكفني الذي أكفن فيه فأتوا بالكفن ثلاثة أثواب بيض سحولية ثلاث ثلاثة متر بافتة الأرض عرضين في عشرين جنيه المتر المتر بكام يطلع له بسبعة تمانية جنيه يا عم خليها 20 الاخر يطلع له ب 30 40 50 جنيه يدخل بيهم القفر فنشرها بين يديه وقال ليس لي كبير ما اخلف به من دنيا الا هذا هو ده اللي هطلع بيه من الدنيا فقالوا له ما شئت يا أمير المؤمنين ده الكلام ده المعتصم المعتصم اللي كان بيحكم الدنيا كلها بيحكم الأرض كان خليفة المسلمين كانت بلاده ملهاش أول ولا آخر اللي بيحكمها هل في الآخر هطلع بدول بستة متر بافتة ستة متر قالوا له ما شئت يا امير المؤمنين نعمل ايه يعني نجيب لك الارض دي كلها نكلفتك فيها نتف- نكفنك فيها ما شئت يا امير المؤمنين قال انصرفوا عني شش شش انصرفوا عني ثم اقبل بوجهه على الحائط ووضع ووضع الكفن على عينيه فبكى حتى بله بدموعه وقال أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفي غرور هي دي آخرتها كل اللي بيجروا على الدنيا ويكوشوا ويحوشوا كل اللي بيجروا على الدنيا ويلملموا ويدسوا ويكوموا كل اللي بيجروا على الدنيا عشان يرفعوا ويعملوا ويأمنوا ويسووا في الآخر هيترمي في قبر هيترمي ما ما ندورلهاش على معنى او كلام الطف من هذا هيترمي في القبر كده اهو هيترمي في قبر ويتقفل عليه لا سرير ولا دلاب ولا ذهب ولا فلوس في قبره معه عمله يا ابيض يا اسود ومفيش الوانات يا اما يقول له انا عملك الطيب معك الى يوم القيامه يا اما يقول له انا عملك الاسود معك الى يوم القيامه اخوتي ذكرنا نماذج لاشواك النفس كل منا يسير الى الله وشوف بقى ايه اللي معطلك انهي شوكه اللي واقفه في حلقك تخلص منها لتصل احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين وال...